بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد ما زلنا بحول الله وقوته مع طريق إلى القلب السليم والمرة اللي فاتت كنا بدأنا نتكلم على القلب السليم القلب السليم سبب النجاة في الدنيا والآخرة واتكلمنا على كلمة ابن القيم عليه رحمة الله اللي هو القلب السليم اللي بدأ يصف فيه وآخر حاجة كنا قلنا وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله الإنسان طول ما هو ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى لابد من وجود قواطع يعني إيه؟ يعني أنا ربنا من عليا بحفظ كتاب الله أو بالبداية في حفظ كتاب الله عز وجل فهل الطريق إلى الله عز وجل يسلم فيسخر كل شيء لك لتحفظ كتاب لتحفظ كتاب الله أبدا مستحيل بل بالعكس كل شيء في الدنيا يقف حائلا بينك وبين ذلك يعني ممكن الرجل يجي يحفظ فجأة الحلقة بتاع المسجد تنتهي الشيخ يموت الشيخ يغدو الشيخ يمرض الشيخ يختفي هو مراته تمرض هو ولاده ينشغل هو ينفصل من الشغل هو هي الأخت جوزها يقول لها لا ما تروحيش هي تمرض هي تحمل هي لازم لازم القواطع القواطع دي قواطع عرضية يعني عوارض كده بتيجي في الطريق منها حاجات بتبقى في منتهى القوة بحيث ان احيانا الانسان لما بيجي بيجي بيجي, بيجي يقف قدام القطع ده يبقى القرار الوحيد الصح في وجهة نظره اللي ياخده انه ما يكملش لكن صح ان هو يكمل فدي القواطع اللي بتقطعك عن ربنا سبحانه وتعالى يجي ف ف ف هي هي تبقى كده يعني هي لازم ابن القيم كان بيقول ايه بيقول ان ان, إن الطريق بتاع ربنا ده سبحانه وتعالى طريق الانسان بيمشيه الطريق الانسان اللي بيمشيه ده فجاه يلاقي ايه يلاقي جبل الجبل ده لازم يطلعه طلع الجبل ونزل افتكر ان الامر انتهى يعني في واحده كانت عايزه تلبس النقاب فتيجي تلبس النقاب لبست النقاب وطلعت الجبل ونزلت افتكرت ان القضيه خلصت تيجي تكتشف بعد كده ان عندها ضيق تنفس وعندها مشاكل في عينيها وعندها مشاكل في اسنانها وعندها مشاكل وكل الدنيا بتقول لها لا عن النقاب تثبت مع ده تفاجئ بده تثبت مع ده تفاجئ مع ده تثبت مع ده بعد كده وخلاص الامر سلم ليها وقعدت سنين تفاجئ ان هي نفسها بقى في حاجه جوه هوا كده لا انا مش عايزه النقاب انا مش لابسه النقاب انا حاسه النقاب بيعوقني عن حاجات كتير انا فعلا في ناس كتير بتنفض مني عشان النقاب فانا لو فتيجي كده حاجات بيسموها ايه بيسموها مداخل شيطانيه لحد ما تيجي في الاخر بل بالعكس يعني ايه لا ممكن تلاقي شيخ يفتلها اقلعي النقاب انت انت من غير نقاب احسن شمس البارودي حاربت عن النقاب كام سنه خمسين سنة مثلا أربعين سنة وبعد كده قلعت النقاب بإيه مين اللي قلعها النقاب ها ها اللي قلعها النقاب القرضاوي قال لها أنت من القواعد قال لها أنت من القواعد من النساء وأنت تقلعها النقاب ملكيش نقاب قلعت النقاب لسه الاسبوع اللي فات انا شايف لها صوره جايبينها كده هي وجوزها بس انا من جت الحق ما ركزتش في الصوره برضه عشان ما كاتبين انظروا بعد كل هذا السن الى جمالها بعد ما قلعت الايه النقاب فالنهارده اوعى حد مننا يفتكر ان الطريق بتاع ربنا سبحانه وتعالى هيسلم من القواطع اللي حد جه ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه باب الدعوه يفاجئ كده ان هو ربنا سبحانه وتعالى بدا بدا يشتغل وبدات الدنيا تبقى جميله وبدا يحس بقبول وبدا يحس بتاثر يفاجئ ان في انفصال شديد جدا بينه وبين مراته مراته في وادي تاني عايزه الدنيا كلها واولاده كلهم عايزين الدنيا كلها وهو عايز اخره مفيش نقطه التقاء الاخت تبقى محافظه انا بقول دايما ان كل الاخوات المحافظات بيوتهم متدمره ليه لان في انفصال شديد هي بتاعت اخره وقران وحفظ حفظ وتسميع ومجالس قرآن ومنهمكة منشغلة ونسيت تاخد جوزها وعيالها فجوزها وعيالها في وادي وهم في وادي العيال طول ما هم صغيرين انا بتحفظهم وبتاثر عليهم اول ما يكبروا شويه بيروحوا مع ابوهم بقوا بتوع دنيا بحتى بقت هي اتجاه وعشان كده معظم بيوت المحافظات بتنتهي بالطلاق اظن دي وجهه نظر ما اعرفش هي صح ولا لا بس دي وجهه نظري يعني فالنهايه هي دي في قواطع اوعى تفتكر كده ان ح- يعني سبحان الله من الاشياء العجيبه النهارده ان ال- ال- العشاء تبدا الساعه 8 ونص والفجر الساعه 3 يصلي العشاء على ما يروح انام طب عايز اقوم اصلي ركعتين مفيش يوم على الفجر بالعافيه طب انام ساعتين عشان اروح الشغل بقى فكل شيء بيعطل عن طاعه ربنا صوم اليوم طويل جدا طب بقى فكل شيء بيقطعه ربنا ف- فهي دي هي دي القلب السليم ان القلب السليم اذا قا اذا جاءه قاطع اذا جاءه قاطع يقطعه عن الله القاه كما القى الدنيا قال له انت مع الدنيا فما ينبغيش ابدا ابدا ان في حاجه تشغل العبد المؤمن عن الدنيا اي قاطع اي شيء يقطعه عن ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه سبحان الله كلام للسلف عجيب جدا بيتكلم في قضيه الدنيا آه، يعني ايه آه، يعني إيه؟ سلمة بن دينار عليه رحمه الله بيقول كلمه عجيبه جدا بيقول يسير الدنيا بيقول ايه؟ يسير يسير حاجه بسيطه خالص يسير الدنيا ها ماله ده؟ يقول لك يشغل عن كثير الاخره النهارده آه، حد بيروح يجيب تليفون كلنا عمرنا ما تخيلنا في حياتنا ان التليفون ال- ال- التليفون حته الحديده الصغيره اللي في ايدينا دي تضيع الدنيا دي كلها كل الشباب يعني ال- ال- كنا لسه بنتكلم من يومين كده الاخ بيقول ما في شيء افسد البيوت كلها الا الهاتف ده في ايدك ست انشغلت على الراجل واحده بتقول لجوزها انا شايفاك شيطان الراجل شاف ان سقفه شاف مراته شيطانه فهل حد اعتقد في حياته ان حته الحديد دي النهارده في هوجه ماشيه في البلد كلها هوجه الطلاق كل النسوان عايزه تتطلق ليه؟ لانها انشغلت بالتليفون وانشغلت مش عارف بال- بال- بالفيس وانشغلت بوسائل التواصل الاجتماعي عن جوزها فيسير الدنيا حته التليفون كده افسد كل شباب مصر وبنات مصر ايه اللي افسدهم؟ الدنيا مش مصر فيسير الدنيا ده عارض شيء يعني ال- ال- اي واحد من ال- من الناس الملتزمين انا بقول ان السبب اكثر ضياع الاخوه في مصر كلهم ان كل واحد بيقول انا آه، وده آه، يعني إيه كمنطق وفكره جميله يقول لك لا لا بص انا عايز اعمل مشروع صغير عشان ابقى حر ساعة الصلاة اقفل المحل او اقفل الشركة بتاعتي واروح اصلي براحتي اصلي السنة براحتي والفرض براحتي وعندي مقرأة عندي درس عندي عندي عندي يبدأ يعمل مشروع صغير النهاية بعد المشروع الصغير بيعمل ايه؟ اي اخت في الدنيا اي اخت في الدنيا انتقبت اقصى احلامها ايه أ- انا بس عايزه اخ اخ بس اخ كده يعني على طاعه ربنا اقول له عايز احفظ يقول لي روحي عايزه درس يروحي يوصلني اجي اسمع له يسمع لي نصلي ركعتين سوا اتجوزت اخ اكتشفت انه ايه انه فخ وهو اتجوز- اتجوز اخت اكتشفت انها ايه قال سفيان عليه رحمة الله من أحب الدنيا وسر بها النهاردة آه، سبحان الله آه، كانوا بيتكلموا في- في نقطة عجيبة جدا يقولوا إيه يقولوا مش إحنا لينا آه، إن إحنا نستمتع بالشيء اليسير من الدنيا ده مباح يعني إيه كان الكلام كله على فضل المباح هل لي أنا أستمتع بفضل المباح أنا ربنا موسع عليا هل يعني من- مش ممكن معقول كده إن أنا أنا أجيب فرش كويس في بيتي إن أنا أجيب لبس كويس إن أنا ألبس كويس إن الراجل يلبس ملابس كويسة والمرأة تلبس ملابس كويسة يبان عليهم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده بنقول إن في إشكال إن الإنسان إذا تمتع بالمباح أي أي شيء أي شيء أي شيء أيا كان من المباح الإنسان بيستمتع به لابد أن يعوق عن الآخرة يعني الزوجة حلف بس الإنسان إذا أراد أن يستمتع بزوجته تحول بينه وبين الآخر لابد أن تكون الزوجة وسيلة للوصول إلى رضا الرب عشان كده لازم أحيانا الإنسان يدع زوجته لله وهي تدع زوجها لله من أحب الدنيا وسر بها العقوبة نزع ودي كانت عجيبة حاجة عجيبة جدا الواحد لما قرأ الكلمتين دول اتخض من أحب الدنيا وسر بها نزع خوف الآخرة من قلبي ايه علاقة خوف الآخرة من قلبي وايه علاقة السر بالدنيا ما انا احبيت الدنيا فصريت بيها طيب انا ما هو النهاردة ما في شيء الا بيبدأ بسيط بيبدأ بسيط بيبدأ بسيط بيبدأ بسيط بيبدأ بسيط يكبر يكبر يكبر لحد ما يملى فالنهاردة انا انبسطت بحتة تليفون تاتش فما عجبنيش التليفون ده عايز اعلى عايز اعلى عايز اعلى انا كنت راضي بشقه واجوز اخ ويا ايه ده احنا لو مرتبه وحصيره على الارض النهارده ما بقاش الكلام ده موجود وعايزين شقه وعايزين معروف وعايزين مش عارف ايه وعايزين ايه ولازم اوضه ايه ولازم لحد ما تتمكن الدنيا من القلب فإذا تمكنت الدنيا من القلب هم بيحطوا قاعدة كده قاعدة أن الدنيا إذا دخلت القلب خرجت الآخرة لا يجتمعان أبدا عشان كده الراجل كان حاطط قاعدة جميلة جدا جدا الطاووس عليه رحمة الله يقول حلو الدنيا مر الآخرة حلو الدنيا حلو الدنيا مر الآخرة حلو الدنيا مر الآخرة وحلو ال... ومر الدنيا حلو الآخرة النهاردة الواحد لما يبدأ يستمتع كانوا بيحكوا على على مين؟ على مين؟ اللي عمل اللي اللي عمل الدولة الأموية في الأندلس اسمه عبد الرحمن اسمه ايه؟ عبد الرحمن بس مش فاكر عبد الرحمن ايه عبد الرحمن ده كان كان في مصر فهرب عدى على ليبيا تونس والجزائر ورعش في المغرب فلما رعش في المغرب فجابوا له جارية جميلة هم بيقولوا ان نساء المغرب جميلات فجابوا له جاريه وهي جميله فبص لها كده فقال لها انك اللي جميل انت حلوه قوي ثم قال لها انك من القلب بمكان انا لو انت قعدت جنبي انت هتشغلي جزء من قلبي انت حلوه وممكن تشغليني واني جاءني ما يشغلني عنك فإن جلست شغلتني عما أريد وإن شغلت بما أريد عنك ظلمتك خذوها عني فهي دي حلو الدنيا إذا الإنسان استمتع بيه الإنسان إذا حب الأكل هيتعذب لأن حب الأكل يؤدي إلى التخمة والتخمة تؤدي إلى البطنة والبطنة تؤدي إلى الكسل والكسل يؤدي إلى نوم الفكرة ونوم الفكرة يؤدي إلى ضياع الإنسان فاللي هيحب الأكل هيبقى أهم حياته أكل أهم حاجة بطنه بطني بطني عشان كده هتلاقي العجيب ان الصحابه قضيه الاكل دي عندهم يعني ولا تل... هو ده من العوارض ده من الايه؟ من القواطع ان واحد يحب الاكل كلب نام خلاص مش هيقوم ينشغل بالاكل خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يا صاحب الجشاء كف عنا جشاءك ان اكثر الناس شبعا في الدنيا اقلهم شبعا في الاخره الجشاء ده اللي بيتكرع من كثر الاكل فالنهارده اللي هيشبع في الدنيا لا ده هيجوع يوم القيامه مش هيشبع ليه؟ لانه خلاص حلو الدنيا شبع فمر الآخرة مش هتشبع النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة فالنهاردة اللي هيشبع في الدنيا مش هيشبع في الآخرة اللي مش هيخاف في الدنيا هيخاف في الآخرة اللي هيأمن في الدنيا هيخاف في الآخرة اللي هيتعب في الدنيا هيستريح في الآخرة فحلو الدنيا مر الآخرة اللي همه النبي الصم لما قال كده قال ح- إيه قال ايه حب بقلية من دنياكم الايه الطيب والنساء كان متجوز تسعة هل شغلوه لا هو اتجوز 13 ومات عن تسعة هل دول شغلوه عن ربنا مستحيل مستحيل ليه لان هو صاحب قضيه صاحب هم عنده عنده, عنده قضيه فجيت تيجي عرض النساء ده خلاص لا لا لا, لا يجي التخيير ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزين- وزينتها فايه فتعالينا انتوا عارفين لو ايه انتوا عارفين لو من المعاني الجميله قوي اقفوا على فتعالينا إن كنتن إيه؟ تريدن الحياة الدنيا وزينتها إيه؟ فتعالينا عيب أبي اعلو بنفسك عن مثل هذه الرذائل حد بيقول حاجة؟
لا الوقفة ديت لا ما خدناش بالنا منها أول مرة نفكر منها يعني.
فتعالينا فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا سرحكن يعني إيه؟ طلق ده احنا مش بتوع دول. آه، سفيان عليه رحمة الله كان ايه بيقول ايه ما بسطت الدنيا لأحد إلا ايه إلا اغترارا عشان يغتر
إلا إيه؟
اغترارا
لا مش اغترارا
إلا الطيار غين إلا اغترارا عشان يغتر قارون قال إيه إنما أوتيته على علم هو ده الغرور ربنا سبحانه وتعالى قال إيه
ولو بسطت العباد لبغوا في الأرض
إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى فهو ده الطغيان هو ده الغرور بحولي وقوتي بتاعي ملكي أنا تعبي شقايا ده عارض ده عارض يخلي الإنسان ما يعرفش يعيش نهائي فعشان كده في طريق ربنا سبحانه وتعالى لابد من التخلص من كل تلك العوارض اي عرض يجيلي ياتي الدنيا سيدنا علي رضي الله عنه لما جاءته الدنيا مع الشيء ده قاطع امسك بلحيته وقال ابعد المسيد يا دنيا ها غري غيري يا دنيا ايه غري غيري فقاطع يجي يشغله يشغله عن ربنا سبحانه وتعالى سيدنا ابو ذر يبص لايه لمراته وكانت سوداء شنطاء عجوز ويبص لل- لل- لل- للبيت اللي ما فيهوش حاجه ويبص للملابس ويقول لا لا لا، يا نفس ليس لك الا هذه الكسره حته اللقمه من الخبز دي وليس لك الا هذه الشنطاء العجوز اوعي تفكري في حاجه تانية ابدا سفيان الثوري عليه رحمه الله في ليله جه يتعشى فحطوا له رغيف فلما حطوا له الرغيف جه ياكل الرغيف فنفسه بتقول له ايه؟ مفيش آه، ش- ش- شويه ايدام اي حاجه نغمس شويه ملح شويه زيت شويه خل قال اوهناك انت؟ انت لسه عايشه؟ فقام فتصدق بالرغيف فجاء في اليوم التالي فوضع أمامه الرغيف فإيه أكل تقدر تتكلم تاني ال- ال- أبو سليمان الداراني بيقول كلمة عجيبة جدا أعجب ما تسمع في حياتك بيقول دع الخبز وأنت تشتهيه فهو أحرى أن تعود إليه آه، كتير مننا بياكل لحد ما يشبع فإذا شبع هو بيقوم عن الأكل ليه شبعا هو خلاص شبع مش عايز فدايما الإنسان لما يجي يأكل لابد أن يدع في بطنه فضلة يقوم أول ما يقول خلاص أنا يعني هم كانوا كلام الإيه كان اتنين من السلف بيتكلموا فقال قم عن الأكل وأنت تشتهيه اوعى تشبع فكان جلس في- فقال رجل ها- من السلف هذا عين الحكمة وكان طبيب آت قال هذا عين الطب إن الإنسان ما يشبعش اللي هي تفسير الحديث في- فثلث لإيه لطعامك فالنهارده انا سبت الاكل وانا نفسي فيه طب لو رجعت بعد شويه وما فيش اللي هو انا نفسي فيه لسه هعمل ايه هاكله لكن انا لو قمت عن شبع وجيت ارجع له ما انا خلاص شبعت منه انا مش عايزه عشان كده لما يتكلموا في تفسير الايه اللي بتاعت- بتقول ايه ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها ايه كل البسط فتقعد لما تبص للآية دي فيها تركيبة عجيبة ايه التركيبة اللي في الآية الآية بتقول انك انت بتبسط ايدك لبقك كل البسط يعني كل اللي نفسك فيه بتعمله صح كده طب انت بتقعد ملوم ليه بقى ما انت عملت كل اللي انت عايزه فين وجه اللوم
كل ما بتاكل تبقى عايز ازيد
اقول تاني ولا تجعل يدك مغلولة الى ايه عنقك انت حاطط ايدك عند بقك رابط ايدك عند بقك كل ما تيجي نفسك في حاجة تاكلها طيب فتقعد ملوما طب انا هلوم نفسي ليه ما انا عملت كل حاجة محصورة بتحسر طب انا بتحسر عليه ما خلاص كل اللي نفسي فيه كلته انا عايز افطر سبعة اصناف فطرت السبعة اصناف حد عنده حاجة ولا اقول انا وخلاص الانسان ربنا سبحانه وتعالى لما اداله اداله كل حاجة محدودة فحجم المعدة وان كانت برضه فهي ايه محدودة يعني ايه آه، يرحمكم الله انا لو انا كلت مهما كلت في النهاية انا معدتي لها ايه حاجة فانا حبيت إيه؟ يعني انا دخلت على بوفيه مفتوح فلقيت 50 صنف فانا هاكل من 50 صنف كام لو انا خدت من كل صنف معلقه قبل ما اكمل ال 50 هكون شبعت فنفسي تلومني انت ما اكلتش ما انت ما خلاص انا ما عنديش انا رحت النهارده اشتريت 15 جلابيه لما البس هلبس كام جلابيه آه، اشتريت 20 ساعة لما البس هلبس كام ساعة اشتريت 100 جزمة لما البس هلبس كام جزمة عزكم الله فهي دي ان الانسان يبقى عنده حاجات كتير بس هو مش قادر تاني حاجة طبيعة ال- ال- الدنيا بتتطور النهاردة انا كان معايا تليفون النهاردة انا شاري احدث حاجة خلال شهر نزل تليفونين احدث فجبت الاحدث يا احدث جبت الاحدث جاء فانا كل شوية عمال ايه ما جيب جيب جيب جيب جيب بعد كده اكتشف اللي كان معايا كان احسن طب ما انا كنت لما تيجي امور ماديه وانتكاسه ماديه طب ما معيش طب انا مش قادر فانا عمال الوم نفسي فهو كده كده الانسان عمال يلوم نفسه هو يعني حتى انا بقول لهم هو الواحد لما اتجو- لو اتجوز اربع نساء هو خلاص كده كل حاجه خلصت لا مين اللي قال كده؟ اللي متجوز البيضة عايز السمراء واللي متجوز السمراء عايز البيضة واللي متجوز طويلة عايز القصيرة واللي متجوز بحلوة عايز الوحشة واللي متجوز الوحشة عايز واللي متجوز في واحد كان يقول لك انا انا مش عايز مراتي تقول لي حاضر و- ونعم انا عايز واحدة تطلع عيني انا بحب كده وفي واحد تاني لا انا عايز واحدة فاللي عنده انا كنت بقول لهم مثل كده بقول لهم ما فيش حد في الدنيا عاجباه مناخيره في حد في الدنيا عاجباه مناخيره؟ لا مناخيري دي مش جميلة أنا عايز مناخير أكبر شوية أصغر شوية أضخم شوية لو دي من- ده- محدش في الدنيا عاجباه مناخير فهنا لابد الإنسان أن يسلم من كل قاطع أنت ماشي طريقك لربنا آه، سيدنا ابو بكر لما جه هاجر مراته وبناته كانوا فين مكة سابهم وراح المدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بناته كانوا فين في مكة سابهم وهاجر انتهى الأمر ما فيش حل النبي صلى الله عليه وسلم في صهيب الرومي لما قال له ربح البيع أبا يحيى ايه القصة خرج مهاجر لما خرج مهاجرا خرج وراه فتيان من مكة فقالوا له جئتنا صعلوقا لا مال لك جيت فقير ما عندكش ولا مليم فانت خارج النهاردة ومعك فلوس فنثر أسهما له على الأرض وقال تعلمون أني أرماكم ولن يصل أحد منكم إلي حتى أصيب كل واحد منكم بسهم من سهامي حط الاسهم على الارض وقال لهم ما حدش يقرب لها قرب منها موت بالسهم قالوا له جئتنا صعلوقا لا مال له قال ان دللتكم على المال تركتموني قالوا نعم قال المال في مكان كذا وكذا فتركوه فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم لقيه مستبشرا وقال ربح البيع ايه المال هيحول بينك وبين الهجره سيب المال سيدنا ابو سلمه لما كان مهاجر خارج هو مين هو أم سلمة وسلمة جم أهل أم سلمة وقالوا غلبتنا على نفسك فلا تغلبنا على من على ابنتنا انت مهاجر روح انت لكن تاخد بنتنا لا احنا بنتنا عايزين نشوفها لازم تبقى جنبينا لازم تبقى قاعده معانا سيب لنا بنتنا فراحوا واخدين مراته جم اهل ابو سلمه قالوا لا انتوا خدتوا بنتكم لكن ما تاخدوش سلمه ابننا فبدا اهل ابو سلمه يشدون سلمة من جهة وأهل أم سلمة يشدون سلمة من جهة فإيه فانخلى ذراعه أو انفلق نصين فين أبو سلمة ساب الخناقة دي وقال لهم سلام عليكم وراح سيبهم ومشي لو وقف يتفرج على أم سلمة ولا وقف يدور على سلمة وذهب إلى الإيه إلى المدينة فأحيانا بيأتي القاطع وخصوصا القواطع دي القواطع دي لابد ان هي تكون حظوظ نفس يجي الزوج يقول لها من ساعة ما انت التزمت ومش عارف انت بقيتي شكلك كده حاجة عجيبة كنت الأول يعني كل يوم عروسة من ساعة مش عارف انت بتعملي ايه يعني اسيب الحفظ عشان ابقى جميلة الشيطان يقول له كده يقول له من ساعة كده وانا شايفك حاجة زي شيطان كده فهذا قاطع فلا ينبغي للإنسان أن يستجيب لأي قاطع وهو ماشي في طريق ربنا لا يقف أمامه حائل يحول بينه وبين ربه من علامات القلب السليم أنه إذا قا... جاء القاطع جاء القاطع ها أنت مع الدنيا أنت مع الدنيا أنت مع إيه الدنيا تقرأ كتير كده عن السلف أنه يمر على مزبلة المزبلة دي اللي هي بتاعت يقول هذه دنياكم هذه دنياكم فأي حاجة في الدنيا تترمي مع الدنيا ما سميت الدنيا دنيا إلا إيه لدنوها وحقارتها فلا ينبغي أن يكون هناك قاطع أبدا يقطع القلب السليم عن لي عن الله عز وجل الشيخ بينتقل بعد كده العنوان اسمه قبول الأعمال لا يتوقف على شكل العمل ولا العامل ولكن يتوقف على القلب عندنا حاجة اسمها خشوع النفاق ايه هو خشوع النفاق اي يعني القاطع ده بيرميه مع الدنيا هو اللي بيسلك اللي بيسلك الطريق لربنا سبحانه وتعالى بينظر الى الدنيا يرمي الدنيا فين وراء ظهره فاي قطع يجي يشغله عن عن ربنا يعمل ايه يرمي مع الدنيا خلاص هي الدنيا وما بقالوش ملوش يعني احنا بنقول دايما ان ايه في حاجه اسمها دنيوي وفي حاجه اسمها اخروي فمن انشغل بالاخره شغلته من انشغل بالدنيا بالاخره عظيمها وحقيرها من انشغل بالآخرة ما فيش حقير من انشغل بالآخرة كبيرها وصغيرها شغلته عن الدنيا عظيمها وحقيرها ومن انشغل بالدنيا عظيمها وحقيرها شغلته عن الآخرة عظيمها وصغيرها الناس بتوع الدنيا هم بتوع ايه دنيا بس وبتوع الآخرة ينبغي أن يكون بتوع آخرة بس
السؤال برضه بيفكر المصطفى اعرف منين ان هي حظ نفس القطع ده حظ نفس فعلا ولا هو واجب عليا
أنا أنا رايح له ليه أنا عايز أنا أنا عايز أنا عايز أحط قبل أي عمل أحط له نية اه فأنا قبل أي حاجة قبل ما أتحرك ماشي آه، آه، أنا أنا- أنا أنا هاكل هاكل ليه أنا هلبس هلبس ليه أنا هتجمل هتجمل ليه أنا هنام هنام ليه أنا هغتسل هغتسل ليه يعني أنا أنا كنت عامل محاضرة موجودة اسمها ليه هي موجودة على اليوتيوب كده اسمها ليه فأنا عشان أبقى راجل مخلص وأبقى راجل أخروي لا أتحرك حركة ولا تسكن ولا أسكن سكنة إلا وأسأل نفسي لماذا أنا هتكلم ها، هتكلم ليه يعني أنا جاي هنا ليه ما أكيد عندي نية طب أنا هروح ليه أكيد عندي نية طب أنا هاكل ليه أكيد عندي نية فلابد ان الانسان عشان يعرف حظ نفسه ولا لا يسال نفسه ابن قيم في المحاسبه بيتكلم على ان في ثلاث انواع من المحاسبه كم نوع ثلاثه اول حاجه قبل العمل قصد ايه؟
قبل العمل قبل العمل فبيقول ان قبل العمل ده اول حاجه بيسال العمل ده موافق للشرع ولا لا فاذا كان موافقا للشرع ايه اقبل عليه اتنين العمل مقدور عليه ولا لا اقدر اعمله ولا ما اقدرش ده اثناء العمل ولا- ده قبل العمل انا قلت المحاسبة قبل العمل بتحسسيش ان انا ما بعرفش اتكلم اول حاجة هذا العمل موافق للشرع ام لا اتنين العمل مقدور عليه ولا لا انا اقدر اعمله ولا لا في عمل انا ما اقدرش اعمله يعني واحد دلوقتي سيدنا ابو بكر بي- بي- بي- بيتصدق بكل ماله فهل انا اقدر اتصدق بكل مالي العلماء يتكلموا ها ينفع حد يتصدق بكل ماله قالوا لا ماشي لأن هذا لم يثبت عن أحد من الصحابة وفريق قال آه ينفع ولكن إذا كان لك قلب كقلب أبي بكر تمام ثلاثة هذا العمل معان عليه أم لا أنا العمل ده آه، أحيانا كتير إحنا حد بيحتاج لأعوان أنا عايز أحفظ فأنا عايز حد يحفظني عايز عايز حد معايا مجموعة دايما الإنسان كثير بإخوانه ضعيف وحده أو قليل وحده فالواحد دايما بي ما بي- بيبدأ بعمل بيبدأ ممكن أبدأ بمجموعة مش مشكلة إن هم يقعوا بس أنا ببدأ عشان أخد منهم الروح هم وقعوا أنا مكمل فهو ابن القيم كده اللي اتكلموا يقولوا لابن القيم عن المحاسبة هتلاقي ثلاثة قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل طيب قبول العمل لا يتوقف على شكل العمل ولا العامل ولكن يتوقف على القلب احنا قلنا قبل كده انا سألت سؤال ايه هو خشوع النفاق
يخشع البدن ولا والقلب غير خاشع؟
نعم ان يخشع البدن والقلب غير خاشع ايوه كده خشوع النفاق ان يرى الجسد خاشعا ها والقلب ليس بايه بخاشع فربنا سبحانه وتعالى يريدك يريد منك قلبك إيه، محمد بن واسع كان عنده جارية أعجمية جارية أعجمية يعني ما بتتكلمش عربي كويس أو مش من بلاد العرب يعني فعمال يدور في البيت فبتقول له هو أنت بتدور على إيه؟ قال أبحث عن مكان طاهر أصلي فيه فقالت له كلمة عجيبة جدا قالت له طهر قلبك وصلي حيث شئت تاني طهر قلبك وصلي حيث شئت فالنهاردة كل واحد فينا حريص انا لما بصلي آه، الحاجات دي مطلوبة ان انا بدور على مكان هادي مفيش شواغل مفيش الانسان لما يكون عايز يصلي وعايز يجمع قلبه لو هو بيصلي في محطة مترو العتبة هيعرف يخشع ولو هو بيصلي وهو في برج القاهرة في أعلى حتة بعيد عن الدنيا لا يرى أحد ولا يراه أحد مش هيعرف يقول كلمتين على بعض فالنهاردة قضية قلبك ركز ركز آه، أنا عايز أقف هنا وأقول لكم واجب الأسبوع ده إن قبل ما أعمل أي حاجة أنا عايز أصلي مثلا العصر جاي أنا قبل ما أصلي العصر العصر أذن هقعد مركز جدا في كلام الأذان وأردد الأذان وبعد كده اتوضى وانا مركز جدا من من الحاجات اللي احنا مضيعينها جدا انتوا عارفين ان من اهم اسباب الخشوع في الصلاه الوضوء فانا هتوضى واحتسب في وضوئي كل حاجه قالها النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ايديا فتنزل الذنوب حتى تخرج من تحت اظفار وامشي وبعدين وانا قبل ما اصلي عمال اجمع قلبي انت هتصلي هتصلي ليه هتصلي لمين هتقول ايه وانا بقول الحمد لله بقولها على ايه واركز بقلبي ان انا بقول الحمد لله على نعمة اي نعمة نعمة الزوج نعمة الزوجة نعمة الولد نعمة الست نعمة ان انا بشوف ان انا بسمع ان انا بفهم ان انا ليا شعر ان انا ليا ودن ان انا ليا اسنان ان انا ليا صوابع ان انا ليا ضوافر ان انا ليا رجلين وأركز بقلبي إن مفيش كلمة تعدي كده سبحان ربي العظيم أصلي ركعتين وأنا بجيب كل حاجة بحس إن أنا في النهاية أنا بدور على قلبي مش مهم أقف أقف ساعة أصلي المهم إن أنا وأنا واقف حتى لو دقيقة قلبي موجود فالنهاردة حاول قبل ما تعمل أي عمل تقول لقلبك أين أنت في أثر الرجل كان بيقول كده إني أقرأ الآية من القرآن فلا أجد لها أثرا في قلبي أعمل إيه فأعيدها فالنهاردة أنا عايز أقرأ الآية ها أسكت فين النتيجة مفيش أعيدها تاني فين النتيجة أعيدها تاني فين النتيجة أعيدها تاني فأنا بصلي فين النتيجة الصلاة جاية هجيب نتيجة الصلاة جاية هجيب نتيجة فابحث عن قلبك فالنهاردة قبول الأعمال لا يتوقف على شكل العمل ولا العامل ولكن يتوقف على قلبك ما تقراش قرآن إلا بقلب تقرأ قرآن بنية إيه؟ ابحث كده نيات قراءة القرآن وابحث عن الآيات التي تؤثر عن القلب وانظر إلى قلبك قبل الآية وبعد الآية نكتفي على هذا اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين
طب معلش انا بس اسمعك السؤال برضه معلش يا- اتفضلي سامعك سامعك طيب آه، حضرتك قلت قبل العمل نقطة يعني آه، آه، في- في- يعني دلوقتي أنا ماشية في في عبادة وأنا مش عارفة فيها قدامي قاطع آه، القاطع ده اللي هو آه، أولادي يعني أنا حاسة إن أنا أو الشيطان أنا حاسة إن هو ده وسوسة الشيطان أو وسوسة النفس آه، إن أنت مفكرة في حق أولادك فأنا شايفة إن آه، بجاوب على نفسي موقف الشرع آه، العمل مشروع عليه بفضل الله